كنا في مرة زمان كلمتكم عن موضوع اسمه الغيرة موضوع اسمه ايه الغيرة بس لما اتكلمنا عن الغيرة زمان اتكلمنا عن الغيرة كفضيلة يعني ايه كفضيلة يعني في حاجة اسمها الغيرة الحسنى او الغيرة الكويسة زي ما هتكلم برضو وافكركم باللي احنا قلناه قبل كده بس بعد ما اتكلم حاجة صغيرة عن الغيرة الكويسة هتكلم معاكم عن الغيرة كمرض من امراض العاطفة او كمرض من امراض الشخصية العاطفية ونشوف خطورتها ايه ونشوف الكتاب المقدس قال ايه عن الغيرة لان في ناس تعتقد ان الغيرة دي من الحب وان الغيرة هي شعار الحب واللي ما بيغيرش يبقى ما بيحبش ده كلام عاوزين نوزنه النهاردة كأولاد ربنا سيبكم من الثقافة التلفزيونية وثقافة المجتمعات احنا لما بنتعلم بنتعلم ربنا عاوز يقول لنا ايه من خلال الكتاب المقدس اول حاجة افكركم بالقناة قبل كده ان مش كل الغيرة غلط لان في غيرة صالحة وممدوحة جدا من الله يعني ايه ممدوحة جدا من الله يعني ربنا يحب الغيرة دي زي على سبيل المثال الغيرة على اسم ربنا وزي على سبيل المثال الغيرة على بيت ربنا يعني كان في كاهن في العهد القديم اسمه فنحاس اسمه فنحاس الكاهن اللي اسمه فنحاس ده في يوم من الأيام لقى واحدة يهودية آسف واحد يهودي جايب واحدة من الأمم يعني من شعوب الأمم الوثنيين وابتدى يفرجها على بيت ربنا ويتباهى ان يعني فرجش عندنا ايه وعندنا ايه وربنا يمنع تماما ساعتها الاغراب ان يخشوا بيت ربنا علشان ما ينجسوش بيت ربنا وهم عبدة اوثان فهو كسر الوصية ديت هذا الانسان اليهودي فالكاهن اللي اسمه فنحاس يقول الكتاب المقدس كده فغار غيرة للرب وراح جاب رمح واتت بالرمح ده هذا الرجل المتعدي وهذه المرأة المديانية أو هي من الأمم ناس كتير قوي تقول ازاي ابونا يضرب او ازاي ابونا يقتل اللي هو اسمه فنحال ده في العهد القديم لكن الحاجة الغريبة ان ربنا يعلن ان من اجل هذه الغيرة المقدسة على بيته وعلى اسمه وعلى مجده كان في وباء بياكل في شعب بني اسرائيل من اجل هذا التصرف القوي اللي عمله هذا الكاهن القوي ربنا وقف هذا الوباء وبالتالي الغير على اسم ربنا الغير على بيت ربنا بغيرة منتبحة وانا قلت لكم الكلام ده في الوعظة السابقة وان كانت من زمان شوية في غيرة تانية حلوة قوي الغيرة على شعب ربنا يعني يعني ان الاب الكاهن او الاب الاسقف او الخادم اللي ماسك اجتماع بيغير على اولاده اللي بالاجتماع ويهتم بيهم زي مين زي بولس الرسول لما بيقول غيرة الله يعني انا بغير عليكم زي ما ربنا بيغير عليكم بالظبط ويكمل كده يقول خطبتكم كعذراء عفيفة يعني انتوا شعبي كأنكم بنت بقدمها للمسيح في عرسها زي الاب اللي بيغير على بنته لغايه ما يسلمها لعريسها هذه ايضا غيرة رائعة وغيرة ممجدة جدا من مين؟ من الله يعني ربنا يمجد الغيرة دي ويمتدح مثل هذا النوع من الغيرة لكن النهاردة مش هو موضوعنا اتفقنا احنا هنتكلم على النوع تاني من الغيرة الغيرة المرتبطة بالعاطفة والغيرة اللي للأسف لما نحب نوصفها هنوصفها بأنها مرض من أمراض الذات مرض من أمراض الذات واحنا عندنا دايما كده معظم الأمراض الروحية أساسها مين؟ أساسها الذات تعالوا نشوف الكتاب المقدس وصف الغيرة ايه علشان نرد على اللي بيقولوا ان اللي ما بيغيرش ده يبقى ما بيحبش ما هو الكلام ده ده حقيقي يبقى الغيرة صح تعالوا نشوف الكتاب المقدس بيقول ايه عن الغيرة بيقول الكتاب المقدس في سفر يشوع بن زراخ ان الغيظ يقتل الغبي والغيرة تميت الاحمق خلي بالكم يبقى اللي بيغير ايه اللي بيغير ايه ده اللي قال كده الروح القدس بيقول كده ان الغيظ يقتل الغبي والغيره تميت مين الاحمق يعني بعض الأحيان الغيرة تبقى من الحماقة وكلمة حماقة معناها إيه؟ غباء يبقى ممكن الغيرة تبقى من الغباء يقول الكتاب المقدس في تحذير من خطية الغيرة يقول الغيرة والغضب يقللان الأيام والغمة تأتي بالشيخوخة مبكرا يعني اللي هي اللي فاهمين اللي بيغير ده اللي بيغير ده بيأثر أيامه عارفين يعني ايه بيأثر أيام حياته بيقلل أيامه يعني ايه بيقلل أيامه ما هو من كتر ما بيغير إيه اللي بيحصل اللي بيحصل ده هو بيتحرق بيتخانق كتير بيجيب السكر بيجيب الضغط المهم يعني الكتاب المقدس بيقول لك الانسان الغيار قوي دوت عادة عادة بيبقى هو السبب في ان عمره عمر ايه قصير يبقى الغيره كده حلوه ولا وحشه نكمل بولس الرسول في العهد الجديد يتكلم على الثمار اسمها الثمار الروح القدس وكلكم عارفينها لما بيتكلم على طول الأنا والفرح والسلام والتعفف ويتكلم على أمراض الجسد أو الإنسان الجسداني فيقول من أمراض الجسد ومن أمراض العاطفة اسمعوا معايا كده يقول عبادة أوثان الحمد لله احنا ما بنعملش الأوثان يقول لك بس في حاجة زيها في حاجة زيها اسمها سحر الحمد لله احنا مش سحرة في حاجة اسمها عداوة يعني اتنين يكرهوا بعض دي ممكن تكون موجودة في حاجة اسمها خصام في حاجة اسمها سخط وتذمر في حاجة اسمها غيرة وتحزب يعني بولس الرسول لما بيتكلم عن الإنسان الجسداني أسوأ صوره يقول لك من أمراض هذا الإنسان الجسداني إن يكون عنده مرض اسمه مرض الإيه؟ الغيرة والتحزب الغيرة والتحزب طبعا واحد قاعد دلوقتي مش عاجبه كلامي يعني هو المفروض يكون الانسان يبقى له تلك كده وبارد ومش همه حاجه يقول لك ما اصبر عليا هجاوبك على اللي في دماغك بس كمان شويه باختصار كده يا ولاد الغيره بيحذرنا منها الكتاب المقدس لان الغيره دي عباره عن نار بتحرق صاحبها وعباره عن سجن بيبنيه الانسان الغيار ويسجن فيه كل اللي بيحبه ويسجن فيه كل اللي بيحبه وبالتالي ممكن البنت في اول الارتباط تبقى فرحانه قوي قوي تقول خطيبي ده كله رجوله بيغير عليا موت تبقى يعني فرحانه بعد 13 تبقى عاوزه تقتله ليه؟ في الاول فرحانه لان غيرتها عليها يثبت لها انها حاجه مهمه قوي خلي بالكم برضه المحور هنا ايه ازاي؟ وبعد كده هو تحس انه خنقها لانه خنق ذاتها ده مش عارف اتكلم مش عارف اخرج مش عارف اضحك بعمل التصرف وببصل عينيه خايفه منه واخدي بالكم من الغيره تعمل ايه؟ سجن تسجن كل الناس اللي يعرفوا الانسان الغيار وخاصه لما يكون بيحبه. تعالوا بقى نتكلم على اسباب الغيره وازاي نعالج الغيره. السبب الاولاني في الغيره حاجه اسمها عدم النضج العاطفي حاجه اسمها ايه عدم النضج العاطفي وبعدين نتكلم على حته حته فيها العاطفه ليها مزايا وليها عيوب بس من اسوا امراض العاطفه حاجه اسمها التملك والتملك يجيب غيره هديكم امثله للطفل منذ طفولته الطفل عادة وبسبب الرضاعة وبسبب تعلق بأمه في الشهور الأولى تحصل علاقة حب بينه وبين أمه الصدر اللي بيمثله الحماية مين؟ الأم تتصوروا بقى تصوروا الطفل مليان عاطفة لسه عقل هو الطفل يبقى عنده عقل ما عندوش عقل خالص عنده ايه؟ عاطفة عنده عاطفة يجي الأب يجي الأب أنا شفتها بعناية يجي الأب كده يعني يبقى لطيف مع مراته شويه يطبطب عليها يبوسها في راسها يسلم عليها يضحك معاها تلاقي الولد نزل من حك امه وطلع على ابوه بيعضه في ايده هما بيعضوا ليه؟ بيعضوا ليه؟ لانه واقع في حرب غيره مش معقوله مين ده؟ مين ده اللي امي بتضحك له؟ ابويا لا بس مش للدرجه دي يعني يعني ابويا اه بس مش لدرجه ان ماما تضحك معاه انا بس اللي تضحك في وشي انا بس اللي بتشتكني انا انا بس اللي اتدلع لكن حد يمد ايده على ماما غيري no way يبقى هو مرتب معاه بالشكل ده لان هو عيل صغير بس ده موجود موجود وتلاقوا ده ممكن يغير ودي بقى common اكتر اللي جايه دي انه يغير مع البيبي التاني يعني يعني يعني هو اللي على الحكه وبعدين ايه البيبي التاني يحبه اخوه انا مرة حصل موقف ان ام دخلت على ابن عندها ثلاث سنين ونص ماسك السكينة وطالع على البيبي المولود عشان يذبحه طبعا ستر ربنا انها مسكت السكينة من ايدي لكن شوفوا الغيرة قد ايه موجودة لان هي ايه واحد اخذ جزء من الحب بتاعي وهذا لا اقبله اي صلاح في الغيرة واي حاجة حلوة في الغيرة نتنقل لمرحلة تانية وهي مرحلة الخطبة ودي انا قلتها لكم فمش عاوز اكرر الكلام فيها بس تحس حاجة عجيبة قوي الخطيب من دول يطلع مع مثلا خطيبته رحلة او يطلع معها مؤتمر ويت- او اي حاجة نقرها عارفين يعني ايه نقرها؟ واقف كده بص يعني ايه انت حرة طبعا تعملي كل حاجة بس هو واقف زي ما بقى remote control ماسك معاه السلك وبعدين بقى ازاي تضحك مع واحد تاني طب دي ضحكه بريئه ما هو يعني هو مش ممكن رجولتي ما تسمع رجولتك ايه انت بس يا رجوله نهدى كده شويه هي يا حبيبي مش هتشتغل بعد كده وهيبقى معاها زملاء وزميلات وهيبقى طول ما الكلام في حدود الادب وطول الكلام ما في حدود طبعا خلي بالكم اذا كان الولد بغير اراد فالبنت بتغير قد ايه ارادتين لان التكوين العاطفي في المرأة وفي البنت اعلى من التوكيل العاطفي عند الراجل فالراجل غير برجولته بس بعد كده يعني لكن المرض الغير عند المرأة عالي قوي نفس القصة نفس القصة تحاسبه اشمعنى لما بتقف مع فلانة تبقى الضحكة من هنا لهنا وانا لما تقف معايا ما اشوفش غير التكشيرة ممكن تفسر لي بس انا خطبك انت ما انا كان عندي فرصه اخطبها وما خطبت خطبتك انت ده انديكيتس ان انا عاوزك انت برضه لا مش مسموح لك تتكلم مع حد الا انا تضحك مع حد الا انا انا وبس طب دي حاجه تكره يعني حاجه تبقى ضغط على الواحد وعلى مشاعره كده لما يحس ان هو بيتصرف مش ببساطه لمجرد انه خايف من انسان لكن نبص نلاقي هنا الغيرة مرض متعب قوي يبقى شوفوا الغيرة في الطفولة فيها إحساس تملك الغيرة في الخطبة فيها إحساس تملك في الجواز نوع تاني من أنواع الغيرة غير بقى تبقى غيرة أصعب شوية وده مرض برضه احنا بنتكلم على المرض بتاع الغيرة من خلال عدم النضج العاطفي أو مشكلة التملك دي مشكلة بيعاني منها الراجل الحقيقة أكثر من الست إن الراجل يتجوز من هنا في اتنين يغيروا عليه مين؟ برافو عليكم ومين التانية؟ برافو عليك مامته ومراته مامته اللي ربت مامته اللي شافته طول عمره بدر البدون والراجل اللي داخل عليها البيت ومامته دي يعني يعني يعني الستات دايما يقولوا كده آه، هو مثل ملوش دعوة بالحقيقة يعني بس هقوله تقول لما خلفت الولد اتشد ظهري واتسند يعني تبقى فخورة قوي انها جابت ولد فالولد ده من ساعة ما بيتولد موضوع فخر الام في خيالها حاسة ان هو ده يعني في يوم من الايام اللي هيقف لها وهو ده اللي هيبقى وهو بالرغم ان الولاد اكثر انانية من البنات واكثر عطفا لكن الام كده فاول ما الولد يتجوز بيبقى فيه علاقة صراع نفسي خطير جدا جدا بين الحمد اللي عاوزة تثبت لنفسها انه لسه ابني وت- وتغيظ مراته تغيظ مراته تقول لها الامر امري وشرى شرطي وما تسرليش كلمة ابدا والتانية عشان عاطفية وعليها قد كده تتغوظ وتتنطط ما هو بقى جوزك الست بتاعك انت انت بتقل على الباب بالليل يعني معاكي متضايقه من ايه بس هي المشكله مشكله عاطفه مشكله عاطفه وتوصل للدرجه ان يغيظوا بعض يغيظوا بعض لا دي شيء كده الاكثر الامتلاك هي عايزه تحس انه لسه ابني بتاعي وهي الثانيه عاوزه تحس ده جوزي بتاعي انا بتاعي انا والغيره تبقى عند الست اوقات برضه صعب قوي لدرجه انه لو طوع مامته في مشوار من باب حتى اكرام الوالدين او سمع كلامك في اي حاجه تقول لا ده بتاع والدته ده بتاع والدته والله طب ما هو لازم يسمع كلامها ولازم يعمل مشورتها طبعا دي عايزه حكمه من الراجل ازاي يحكم ويفطن نفسه من والدته وفي الوقت نفسه ما يديش فرصه لزوجته انها تتمادى لكن شوفوا الغيره ماشيه ازاي طفل على حجر مامته كبر بقى شاب بيخطب او هي كبرت وبقت خطيبة نمرة اتنين بقى زوج وبقى فيه صراع وغيرة وفي كل الاحوال هذه غيرة خاطئة لان الاساس فيها اساس الايه الامتلاك والاستحواذ والسيطرة كل انسان بيحب انسان مش عاوز يخرج بره دايرته مش عاوز يخرج بره دايرته صورة تانية من صور الامتلاك حاجة اسمها التعلق العاطفي يعني ايه التعلق العاطفي دي ممكن تحصل من ازاي مرض برضه من امراض الغيرة جوه الامتلاك يعني مجموعة بياخدوا درس واحد دايما عاوز المدرس واخدم منه هو وده يديله دافع انه ايه واخدين بالكم دافع انه يذاكر اكتر ولو في يوم من الايام المدرس ده نبح حد غيره من اللي واخده مجموعه يتعب قوي ممكن نلاقيها بنسبه اقل اقل مع اداء الاعتراف ممكن اه يبقى في حد متعلق بابونا قوي قوي عاوز يمشي وراه وعاوز يتكلم معاه وعاوز يسال عنه كتير ليه ليه ليه خلينا في حدود المحبه المعقوله المحبه العامه المحبه للكل لكن في مرض اسمه مرض التعلق العاطفي ومرض التعلق العاطفي يجيب غيرة يعني ممكن بنت ممكن بنت تكون بتعترف خمس دقايق وطبعا فرحانة قوي لقيت بنت تانية دخلت اعترفت ربع ساعة ازاي دي تقعد ربع ساعة بعدينا وانا اقعد خمس دقايق تدخل بقى المرة الجاية بس التانية كان عندها مشكلة انت ما عندكيش مشكلة تدخل تم تم تعترف في خمس دقايق بعد ما تخلص دوت خلاص خلصنا يعني مم. لكن انت زيك يا ابونا كويس وبعدين هي الأوضة بتاعتك دي كده انتوا واخدين بالكم أي كلام بقى بأي حاجة أي كلام بقى بتاكل كويس يا ابونا باكل مهما تخبي يعني لازم يبقى في حدود يا ولاد لأن التعلق العاطفي يجيب غيرة ويجيب تعب يبقى أول سبب من أسباب الغيرة اللي ممكن تحاربني وبتكلم عن الغيرة السيئة حاجة اسمها إيه؟ عدم النضج العاطفي بين قوسين الامتلاك الامتلاك حاجة وحشة قوي ايه تاني يجيب غيرة ايه تاني يجيب غيرة من اكتر الاسباب اللي تخلي الانسان يقع في حرب الغيرة المرة حاجة اسمها المقارنات الشريرة يعني ايه المقارنات الشريرة ودي حكيتها لكم واتكلمت عنها قبل كده في موضوع في مواضيع متعدده يعني ايه المقارنه ابتدي ابص للي حواليا ابتدي ابص للي حواليا خلي بالكم في كل واحده الامتلاك ذات ولا مش ذات اللي احنا قلناها قبل كده ذات الثانيه بتاعت المقارنه برضه ذات انا ممكن جدا اكون راضي بوضعي وفرحان بنفسي الى ان من ياتي اللي متميز عني في حاجة انا اعرف ان فلان ده متميز عني في حاجة وليلي يبقى جحيم بعرف انام ولا عارف اكل ودمي محروق واعصابي محروقة ازاي ازاي الغيرة دي ممكن تيجي لأي حد بيقع في المقارنة يعني انا اكون راضي بحياتي راضي بحياتي ست راضية بزوجها وبعدين زارت زوجة وزوج تانية لقت الزوج التاني يعني يعني يمكن الأولاني جوزها جاد جاد يعني محبب كده لكن بيحب مراته بيحب ولاده لقت واحدة تانية جوزها يمكن بيطبطب شوية بيدلعها شوية ترجع مكدودة غيرانة قرفانة كارهة حياتها ليه كل ده؟ لأن في مقارنة المقارنة تجيب غيرة انا شايف ان انا غني ومستور وربنا ساترها عليا معايا كام الف كده هجوز بيهم العيال ومعايا كام الف كده هعلم بيهم العيال وربنا ساترها اهو شايل حاجه للعلاج كده ما حدش ضامن الزمن اقعد كده في وسط قاعد يقول لك عارف المليونير الفلاني الفلاني عدى ال 15 17 مليون فاللي كان بيقول لك هو دي فلوس النهارده واحد بس يقول لك كده دي فلوس النهارده احنا بنبتدي نعد من بعد ال 100 مليون تلاقي الواحد رجع مبسوط غيران منهم وغيران من ولادهم وغيران من ظروفهم مش معنى احنا يا رب ده الالف دي بنجيبها بالسنة هم عندهم كده يا رب حكمتك وغصب عنه الغيرة تحوله بإسقاط لما تيجي سيرة الناس دي بعد كده ممكن يكون ناس كويسين قوي غصب عنه يقع في الخطيه يقول لك هو حد عارف الفلوس بتتجاب ازاي اليومين دول بيلسن عليهم او بيلمح ان هم ناس مش مظبوطين او بيلمح حتى ان هم ممكن يكونوا حراميه ليه لانه وقع في خطيه الغيره وقع في خطيه المقارنه صدقوني حتى الحرب دي ممكن تكون موجوده في الحياه الروحيه بستان الرهبان يحكي حكاية عن أب راهب وقع في خطية الغيرة المرة دي هذا الأب الكاهن كان عايش في مغارة واتنقل لمغارة تانية وبعد ما اتنقل لمغارة تانية جه أب راهب جديد صغير في السن كده مش لاقي مكان فيا إما كان يبني قلاية يا إما يحفر مغارة فراحوا للأب الكبير قالوا له بعد إذنك يا أبونا ممكن الراهب الصغير ده نديله القلايه بتاعتك قال لهم اه مالي الراهب ده يعني عايش حياه الترك اديله القلايه بتاعتي ومش عاوز حاجه منها خالص مبروك عليه الراهب الصغير راح يشكر الراهب الكبير وراح اخذ القلايه الراهب الصغير ده كان موهوب شويتين بالصلاه او يعني يقدر يشفي بعض الامراض او له موهبه كشف بعض الاسرار الراهب الجديد الصغير ده ايه اللي حصل معاه بسبب الموهبة دي الناس بقت تجيله والناس ما بتصدق عندها متاعب كتير عايزة تحكي عايزة حد يصللها فالناس كلها ابتدت تروح للراهب المين الراهب المين الصغير اللي بقاله قد ايه راهب سنتين اتنين طب وانا اللي بقالي 35 سنة راهب ودقني بيضت وانا يعني ده الراهب الجديد ده قبل ما اتولد وانا راهب وهو كده سيده في البرية خلاص كده أكل الجو مننا كلنا ولا إيه شوفوا الشيطان يعمل إيه ابتدت حرب الغيرة تاكل فيه تاكل فيه وعلشان هو كان راهب كبير فنظام الرهبنة زمان ان كل راهب كبير يكون فيه راهب تلميذ بيخدمه فبقى يبعت التلميذ بتاعه تشوفه وصلت لأي درجة يقول له تروح لأبونا فلان الفلاني وتقول له أبونا عاوز قلايته يعني يا ريت شوف له برية تاني شوف له دير تاني المهم انا مش طايق اسمه طب هو غلط في حقك في ايه اساء ليك في ايه كل اللي عمله انه سرق مجدي بعد ما كنت انا مشهور في قلايتي او بعد ما انا كنت كاهن مشهور في كنيستي جالي كاهن جديد فيبتدي شيطان الغيره يقوم المواضيع وده شيطان فظيع فظيع فظيع المقارنة المقارنة مدخل لأسوأ حروب الغيرة ولادها جابوا مجموع أكتر من ولادي وما بياخدوش دروس يا دي خيبة ولادي وابتدي أزعل منها هي طب هي عملت ايه هي ذنبها ان ولادها شطار انتوا واخدين بالكم من الغيرة تيجي ازاي المقارنة من أسوأ الأمور اللي توقع الإنسان في الغيرة عارفين يا ولادي ايام زمان ايام الفراعنه مره كده من 15 20 سنه رحت زياره الاقصر واسوان فلقيت ان ال tour leader ده اللي هو بيفرجنا وبيحسب لنا بي... المرشد المرشد ال guide دوت بيشرح لنا الاثار فبيقول اللي انتوا شايفين دي اللي انتوا شايفينه ده دي بقايا عهد الملكه فلان الفلانيه اللي بعد ما اخوها ملك علشان محدش يجيب سيرة اسم أخته كان بيغير منها كسر كل الأقار وكسر كل المعابد اللي كانت بنياها وبعدين ويقول لك أما بقى الملك اللي جيب بعده كسر كل اللي هو عمله الحكاية أصل أداري إن كل واحد عاوز المجد يبقى اسمه ويتميز على كل اللي حواليه شايفين الذات قد إيه شايفين الأنا كبيرة قد إيه وعلشان أنا أبقى موجود لازم كل اللي قبلية يتمسحوا من على وجه الأرض عشان أنا اللي أبقى موجود بس دول ماتوا دول ماتوا في حد يغير من واحد ميت آه أصل الذات لما تبقى عالية تغير من الحي وتغير من الميت قبل الحي شايفين الذات تعمل فينا إيه المقارنة يا ولاد المقارنة نقطة بعد كده بتزود حروب الغيرة حاجة اسمها الانتماء الخاطئ يعني ايه الانتماء الخاطئ الانسان بطبعه كائن اجتماعي يحب ينتمي لمجموعه ويبقى مفتخر انه منها لغايه دلوقتي ممكن نقبل دي لكن في انتماء بيبقى غلط الانتماء الغلط ده معناه ايه معناه ان انا ابقى فخور باللي انا بنتمي ليه واكره اي حاجه تانية انا ما انتميش ليها لان انا عندي غيره للحاجه اللي انا بنتمي ليها وبالتالي اكره اي حاجة انا ما انتميش ليها واديكم مثل ايام كورنثوس ايام كورنثوس وايام بولس المشكلة دي كانت موجودة كان اسمها مشكلة الغيرة والتحزب ناس تقول احنا منتميين لبولس واي حد غير بولس ما نحبوش وناس تانية تقول احنا منتميين لابولس وغير ابولس اي حد تاني ما نسمعلوش وناس تقول احنا بتوع بطرس واي واحد غير بطرس ما نسمحوش شايفين مشكلة الغيرة والانقسام والتحزب وكل مجموعة تحب قوي المعلم بتاعها وتكره بقية المجموعات التانية غيرة غيرة في الغلط ان احنا بنغير على اللي بنحبهم طب واللي باقيين ليه ما نحبهمش اهو كده وخلاص لا لا الكلام ده غلط ده لدرجة هذه الغيرة الخاطئة ممكن نلاقي اثرها النهاردة بين الكنائس وبعضيها يعني ايه بين الكنائس وبعضيها احنا كنيسة ماري مرقس وهم كنيسة ماري جرجس ماله ماري جرجس انا بقول ماري جرجس وماري مرقس عشان احكي لكم حكاية بايخة قوي على ماري جرجس وماري مرقس دي في الاخر وبعدين احنا ماري مرقس يقول لك بس كنيسة ارض الجولف كنيسة حلوة وفيها خدمة حلوة قوي العذراء قالوا يقول لك اه ما هو مين اللي عملها خدام ماري مرقس مين اللي عملها خدام ماري مرقس يعني كان في ارض جولف يعني كانت حتة خرابة ولولا خدام ماري مرقس اللي راحوا شمامسة ماري مرقس ما كانش تبقى كنيسة تقول له بس جورجوس الاب انطونيوس ايه اجتماع مفرح قوي آه اجتماع مفرح قوي خلي الطريق مستور ما تخلينيش اتكلم ليه ليه انت بتجرح في مين ده انت بتجرح في جسد المسيح هو المسيح انقسم على نفسه ده المسيح واحد وكل دول كانوا خدامه وحبايبه احكي لكم بقى الحكايه بتاعت ماري جرجس وماري مرقس دي في يوم من الايام وقبل الكهنوت كنت بحضر الجمعه الكبيره هنا يمكن حكيتها لكم قبل كده وبعد ما حضرنا الجمعه الكبيره هنا رحنا بنتلم في بيت نتلم في بيت ناكل فيه مجموعه من العائلات مع بعض وبقى مش عارف بيعملوا نابت وطعميه اللي هو العادات بتاعت بتاعتنا دي كهرباء فالعرف او جرى الوضع ان ماري مرقص بتطلع اذا نص ساعه بدري قبل ماري جرجس او ساعه بدري فبتوع ماري مرقص راحوا وصلوا هناك بعضهم بقى جعان بقى وبعدين في بتوع ماري جرجس اللي لسه ما جوش شايفين الشيطان الغيظ عشان الغيظ بقى فين بقى بتوع ماري جرجس اللي ما جوش فقاعدين شايطين وابتدوا يقارنوا ماري جرجس وماري مرقص هم بتوع ماري جرجس مبسوطين مصليين يعني فقعدوا ياكلوا وبدات مقارنه وبدأ الانتماء الخاطئ والشيطان لعب حتة لعبة ضيع أحلى أسبوع في السنة وأنا كنت شاهد على هذه الواقعة إزاي بقى ضيع الأسبوع ده؟ أقول لكم بقى بند من اللي معرفش اتسمى إيه ده اتسمى يعني أنا مش لاقي اسم بتوع بقى ماري جرجس وبتوع ماري موريس الأول متضايقين يا اسمه مش عارفين مش عارفين إيه ماري جرجس دوت هو بالطول هو بالكثرة ده بالروحانية قالوا يعني إحنا بقى احنا بقى اللي مش روحانيين يا انتوا بتوع مريمورس يا مكلفتين قال له احنا بنكلفت احنا عندنا خرز شمامسه مش موجود في مصر كلها وانتوا عندكم مرجبت ومرجبت ما سكتوش قال ده انتوا عندكم انتوا عندكم انتوا عندكم بقت خناقه وشفت الشيطان بيرقص وبيزغرط ايه ماري مرقص وايه ماري جرجس دخلوا في ماري مرقص وماري جرجس نفسه كشخصيات يعني يقول له على الاقل على الاقل ماري جرجس سريع الندره يعني ورينا انت بتعمل ايه بتاع ماري مرقص والتاني يقول له ماري مرقص هو لولا ماري مرقص كان بقى مصر فيها مسيحية بتوع ماري جرجس ايه ده ايه ده ايه ده انا غيره خطيئة واحد كده يتكلم كده يقول لك فخر انا ماري مرقص كليوباترا ايه ايه ماري مرقص اللي بشارة كليوباترا دي ايه يعني ايه يعني ايه يعني من يفتخر فليفتخر بالرب يا ولاد لكن عندنا انتماء خاطئ انتماء خاطئ واحد يمدح في اب اعترافه في قعده الثاني يضغط قوي ان اب اعترافه ما جاتش اسمه في القعده دي يقول لك لا بس ابونا فلان برقبه رقبه ايه ورجل مين وركبه مين احنا مش هنا ده كل دول شويه خدامين كل واحد ماسك مقشه بيحاول يجمع شعب المسيح في بيته مين بولس ومين أبولس مين صفا محدش مهم غير المسيح نفسه لكن احنا عندنا انتماءات خاطئة عندنا عصبية عمية جهلة لا تميز المحبة الإلهية الحقيقية يبقى قلنا كم سبب دلوقتي للغيرة نمرة واحد ايه نمرة واحد قولوا معايا نسيته نمرة واحد عدم النضج العاطفي او التملك مش كده نمرة اتنين لا لا لا لا لا مش عدت فيكوا كده ها نمرة اتنين ايه ها كريستين اللي حافظه قولي نسيتي طيب ايه بقى كانت نمرة اتنين تفكريهم المقارنات الخاطئة نمرة ثلاثة الانتماء الخاطئ نمرة أربعة نمرة أربعة التدليل والدلع اللي اتدلعناه في تربيتنا ودي خطية أهالينا في حقنا أوقات الأهالي بتخلط ما بين الحب وما بين التدليل الحب الحقيقي إن أنا أدلل ابني وأدلعه وأحسن معاه وقت الحسن وأكبره بحكمة في خوف ومحبة ربنا يسوع المسيح في أهالي كتيرة قوي من كتر ما دلعت ولادها ولادها لا تقبل في حياتها أبدا إنها ما تكونش أقل من نمرة واحد فيطلع هذا الإنسان أناني جدا متعجرف جدا غيور جدا على مجده عاوز لو قعد تصوره الدلع ده بقى يبقى بعد الجواز موجود عاوز لو قعد مراته لازم تمدح فيه في وسط الناس ولو سمع ان في واحد اكثر تميز منه او في مره من المرات مراته بتقول له انا بيعجبني اخوك قوي في الموقف الفلاني يتضايق ويكتر ويغير مش بيغير من اخوه هو ما بيفترضش حاجه وحشه لا هو بيغير على كرامته وعلى مديحه وعلى ذاته فمن اسوأ الحاجات اللي بتخلي الانسان يطلع عنده غيره لذاته والمجد والحب والمديح نفسه ان من صغره اتعود انه يبقى نمره واحد في البيت وخاصه دي في الذكور اكتر بقى وفي الولاد اكتر ازاي الولد عندنا في مصر حاجه يعني sorry يعني وحشه قوي يبقى قاعد كده يقول عاوز اشرب شاي طب ما تقوم يا حبيبي عندك الكنكه وعندك الشاي وعندك البوتاجاز اخته اللي تقوم تعمل له الشاي ليه هو طبعا الكلام ده ما بقاش موجود دلوقتي لكن يعني لحد كبير كان هو ده الميراث اللي اتعوده الولد ان الولد يجي يتخدم ازاي يسخن لنفسه الاكل واخته موجوده او امه موجوده فتعود انه يتخدم اللي ما بيعملش كده اتضاع يعني بيخدم نفسه ده كويس قوي لكن اللي انا عايز اقوله ان بقى في ميراث من الانانيه وانحصر حوالين نفسه بقى يغير على ذاته ويغير على مجده ويغير على دلعه يعني عاوز دايما يبقى هو الستار عارفين يعني ايه الستار هو النجم الممجد هو النجم الممجد مش عاوز اكتر اكتر من كده عشان عاوز ثلاث دقايق اقول فيهم ازاي نعالج الغيره احنا الاول قلنا اسباب الغيره ايه نمره واحد آه عدم النضج العاطفي والتملك نمره اثنين نمره ثلاثه الانتماء الخ... احنا قلنا التعلق الخطوي رابع حاجه التدليل في التربيه طيب نعالج ده ازاي ما احنا بقى عرفنا ان ده الكلام غلط نعالجه ازاي اقول لكم نعالجه ازاي اول حاجة اول حاجة مش ممكن تطلع من حرب الغيرة الا اذا نميت نميت يعني جاب النمو نميت في حبك لربنا كل ما تنمو في حبك لربنا الزيت اللي جواك تقل وقلبك ينفتح على معظم الناس فتلاقي نفسك بتسامح ما بتتضايقش انت نفسك تيجي على نفسك وتبتدي تيجي على نفسك وتمدح الناس اللي حواليك يقول لك فلان ده عملها ازاي هو ما حدش فينا يقدر يعملها لان احنا فينا انانيه وفينا امراض كتير لكن اللي حب ربنا واتفتح قلبه على ربنا وده حب ربنا هو الوحيد اللي يقدر يخرج من ذاته ويقدر ما يغيرش ابدا بالعكس يبقى فرحان فرحان فرحان يتكلم على كل اللي حواليه يقول لك فلان ده متميز في كذا وفلان ده برافو عليه في كذا وفلان ده كذا وفلان ده كذا وفلان ده كذا الله ده انت ما بتتكلمش على نفسك لا ما بتكلمش عن نفسي اصل حب ربنا كده ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص زي ما يوحنا المعمدان عمل بالظبط يبقى الحل الاولاني اقرا كتير حب ربنا خليك جوه الكنيسة كتير ادخل مخدعك كتير عيش مع ربنا كتير على قد ما هتعيش مع ربنا على قد ما قلبك ينفتح على حب ربنا على قد ربنا ما ينقيك من مرض الغيرة تدريب تاني يقلل الغيرة جوانا شوية التدريب ده اسمه ايه بقى اسمه ان حتى لو وقعت في الغيرة مرة واتنين كإنسان عاقل كإنسان عاقل أرجوك فكر في حاجة واحدة فكر في نتيجة الغيرة اللي جواك كل مرة بتقع فيها في حرب الغيرة هتلاقي ان في كل مرة حصل دمار وحصلت خسارة طب انا لو عاقل وفي مرض كل شوية بيسبب مشاكل بيسبب مشاكل فكر في نتيجة الغيرة ممكن تقود الإنسان لإيه لأن الغيرة زي الغضب عمية الغيرة مع الغضب يعملوا جريمة الغيرة مع الغضب يعملوا جريمة الكلام ده ما جبتوش من عندي الكلام ده أنا قريته في الجورنال بس من سنين طويلة قوي أيام ما كان زمان فاتحين العراق علشان الناس تروح تشتغل في العراق وتعمر الأراضي الزراعية واحدة ست بسيطة فلاحة بسيطة فلاحة ما تعرفش تفكر لوحديها لازم حد يفكر لها من كتر بساطتها جوزها راح العراق اشتغل واحدة تانية جارتها بس جارة شريرة قالت لها خلي بالك الرجالة لما بتكتر في ايديهم الفلوس اول حاجة هيعملها لا هيجيب لك ثلاجة ولا تلفزيون هيجوز واحدة ضر ويجيبها لك في بيتك غارة غيرة حتى الموت ده فعلا ده فعلا وهي اساسا غيارة واقعة في الحرب دي راحت عاملة ايه بعت طرد الطرد ده علبة حلاوة طحينية بس حطت فيه سم وخلطت الحلاوة الطحينية بالسم وكبست العلبة وهدية جاية من مصر الراجل لما لقى حلاوة طحينية عدم معاه 12 عامل من اللي بيشتغلوا معاه وجابوا كيلو الحلاوة كلوف قاعدة واحدة 13 راجل وكل واحد خد له لقمة خلص الكيلو هو كيلو قد ايه يعني 13 واحد ماتوا في ليلة واحدة مسمومين والتحقيقات والحصار بقى والبوليس وشغل المباحث خلى الست تعترف انا قتلت ليه؟ قلت لهم بغير عليه انا سيبه يتجوز يا ستي وهو جايب الاصل من مصر وعنها من مصر عشان نعرف شوفوا الغيره مع الغيظ توصل لاي درجه فكر في نتيجه الغيره هتلاقي نفسك ان الغيره دي نار انت اول واحد بتدفع ثمنها ومعناها انك انسان مش واثق في نفسك نمره اثنين بتتعب وبتسجن كل الناس اللي انت تعرفهم حواليك احنا قلنا كام حل حلين نمرة واحد انك تنمو في حب ربنا نمرة اتنين فكر في نتيجة الغيرة ومشاكلها هو الحقيقة في اكتر من حل وفي اكتر من تدريب عشان نخرج من الغيرة بس وقتنا كده يعني عدى و... وانا طولت عليكم ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ان احنا نخلي بالنا من الحرب دي وارجوكم تابعوا مع اباء اعترافكم لو انتم بتتعرضوا للحرب دي في عاداتكم وفي رشادكم